ألستم خير من ركب المطايا وأندى أندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح
السلام عليكم ورحمة الله لقاء جديد وأندى العالمين صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام فضيلة الشيخ يمكن كنا توقفنا في المرة السابقة يمكن حضرتك أكدت على معنى ال 128 والمرسيدس وأنه أحيانا الإنسان آه، عربيته بيتقمص شخصيتها فلوسه بيتقمص شخصيتها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم السكينة والوقار في أهل الغنم والبطر والكبر في أهل الخيل والإبل ما علاقة ذلك يمكن الناس بت بت بتقول إيه علاقة ده بحسن الخلق أو سوء الخلق
ما هو آه، السكينة والوقار أصلا من من الأخلاق الحميدة نعم زي ما الكبر والبطر من الأخلاق المذمومة نعم لكن في ملحظ في ما يتعلق بحسن الخلق في هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام السكينة والوقار في أهل الغنم لما تاخد الحديث ده وتربطه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم صلى الله عليه وسلم أو ما من نبي إلا رعى الغنم نعم طب ليه الأنبياء يرعون الغنم طبيعة الغنم الشرود كل غنماء لها دماغ مختلف عن دماغ الأخرى نعم ولذلك يلقى الراعي شدة في رعي الغنم نعم والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الشذوذ عن الجماعة قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية نعم ما قالش لا من البقر ولا الجاموس ولا, ولا ال- مش الإبل عارف ولا- الكلام ده نعم.
إطلاقا ممكن تجد ال ال كل الح الحيوانات ماشية في جماعات زي حمر الوحش نعم والفيلة والفيلة نعم، والجاموس والأسود، ال- البري الطيور نعم شوف سرب زي سرب نعم.
عامل زي زي السهم نعم.
زي رأس السهم نعم واخد بالك ازاي الا الغنم لا يمكن تلاقي الغنم الا شارد, شارد، كل واحد يمين بحته.
وشمال تمام فحتى ي- يربى القائد على الصبر يبقى يرعى الغنم علشان يلم الغنمية دي بالراحة ويجيب دي بالراحة يلم ويجيب دي الشتات بالراحة، ده.
يلم شتاتها بهدوء يعني آه، عبيد الله بن زياد لما دخل على آه، آه، كان كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كما في صحيح مسلم آه، عائذ بن عمرو قال لأحد الأمراء يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة
شر يعني فإياك أن تكون منهم شر الرعاء الحطمة أي الذين يرعون الإبل ال- ال- الغنم نعم الغنم الحطمة يعني كل ما غنمات تزهقه يشيلها ويبيدها في الأرض مم.
تخيل بقى خلق لو ضيق.
واحد عصبي بيرعى الغنم زي حالات- هيرجع آخر النهار من غير غنم أو على الأقل كل يوم يفقد له غنمتين ثلاثة أربعة لأنه هيشيلها ويهبتها في الأرض يطلع روح فبالتالي رأس ماله هيتناقص شيئا فشيئا لأن يفلس.
فبقول له إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له اسكت فإنك من نخالة أصحاب محمد فقال أو كان فيهم نخالة إنما النخالة في غيرهم وفي من جاء بعدهم زي أمثالك يعني عايز يقول له آه.
زي أمثالك هم اللي فيهم نخالة إنما ما كانش حد فيهم نخالة ده كلهم كانوا شامة نعم صلى الله عليه وسلم فأنا عندي السكينة والوقار في أهل الغنم لأن الغنمية مدلدلة ودانها و- و- وبوزها في الأرض نعم على طول فبالتالي ما عندهاش شموخ ال- الإبل نعم أو جموح الخيل نعم عرفت ازاي ف انا بقى لما أ- أ- النبي الذي يرعى الغنم يتعلم الصبر بانه يضم بعضها الى بعض حتى لا تشرد ويتعلم السكينة من منظرها نعم فيبقى عنده صبر وتواضع وسكينة فمهما اعتدي عليه وعلى عرضه فلا ينظر إلى ذات نفسه ولكن ينظر إلى دعوته نعم فيضحي بحظ نفسه من أجل دعوته من أجل دعوته نعم والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا نعم كان يسمع الشتمة بودانه وما كان يقابل السيئة من على كان خلاف إطلاقاً.
أهل الخيل والإبل بالظبط كده نعم بالظبط.
طب فضيلة الشيخ يمكن نرجع تاني لفكرة الظاهر والباطن أولا عايز أتوقف مع حضرتك عند بعض الناس بتسيء ال- ال- الفهم في قول الله سبحانه وتعالى في قصة قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فبدأ يعتبر إنه إنه لو حتى الموقف يستدعي الفرح ما ينفعش تفرح مم.
لو حتى الموقف استدعى الضحك ما ينفعش تضحك استدعى التبسم ما ينفعش تبسم مم.
ودائما وابدا نرى كثير من الناس عابس جدا ومثلا يعلل ذلك او زوجته او حد ما بيقول لك ايه لا والله ده قلب ابيض من جوه بس ما يغركش منظره وشكله يعني
آه، طبعا الآية مش كده خالص يعني احنا دلوقتي أنا لما اتكلمت عن التبسم قلت لك التبسم قد وقد وقد نعم تمام إنما أصل التبسم ده يدل على السرور لحد ما أنقل التبسم من حقيقته إلى معنى آخر لازم أديله قرينة نعم يبقى التبسم المغضب ليس لكن لما أقول تبسم فقط يبقى يبقى خلاص المفترض أن أنا أتبسم فرحان.
عن سرور نعم.
تمام في قاعدة عند العلماء يقولون السياق من المقيدات
السياق من المقيدات من المقيدات نعم احنا عندنا في باب المطلق والمقيد نعم في أصول الفقه يعني السياق من المقيدات وال- والكلام سياق وسباق ولحاق نعم كلمة بيسبقها كلام وبيتلوها كلام ويتلوها كلام ما ينفعش تاخد السياق وتنزعه وتطلع بيه لوحده وتسيب البداية اللي والنهاية.
قبله واللي بعده نعم والا هيطلع المعنى مشوه مشوها يعني هنا في قصه قارون في سياق للقصه وفي سياق لموعظه الناس لقارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى فبغى عليه لازم اخد الكلام كله في السياق بتاعه عشان لو نزعته من سياقه هضيع المعنى نعم كان من من من من نعم يعني لا, لا له قيمة و- واحد تايه في الزحف أي.
وفجأة بقى عنده كنوز مف- المفاتيح لوحدها مش عارفين يشيلوها الجماعة الفتوات مم.
يبقى اللي جوه الكنوز ايه يعني واحد عنده خزنة مثلا بيدخلها واقف زي اللي عنده 500 ساعة في البنك مثلا بيدخل الخزنة واقف احنا الخزنة بتاعتنا مثلا لما- لو واحد لو يعني عندنا لو.
خزنة لو عندنا خزنة نعم.
بتبقى مثلا حوالي خ- 50 سنتي في 50 سنتي مثلا تمام يعني ما تعرفش تحط راسك فيه ده بيدخل الخزنة واقف ده بقى قارون مفتاح الخزنة يشيلوا ثلاثة علشان يحطوه في الباب ويفتحوا الباب يبقى خزاينه ممكن تصور قد ايه نعم هذا اللي هو كان من اه وانا بقول من وبعمل بايدي كده يعني عشان كان أقول واحد من جنة- انه ملوش اي قيمه على الاطلاق آه.
لا نباهه ولا نسب ولا شرف ولا حسب ولا ولا الى اخره وفجاه بقى عنده ال- الغنى ده كله نعم ولذلك بغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين يبقى السياق لازم لا تفرح أرجع بيها على السياق- فبغى عليه نعم
علشان أفهم المعنى فهما سليما نعم ولا كلمة فرح أصلها كده فرح يفرح فرحا دي لابد أن تكون عن غبطة وسرور جميل تمام ده ك- ككلمة مجردة من سياق نعم كلمة ومعناها يعني رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح نحن لابد أن نقف على حقيقة مهمة الظاهر والباطن لا ينفصلان على الإطلاق ما يقدرش بني آدم إطلاقا يفصل بينهم أبدا مم.
إلا إذا كان منافقا الله يعني المنافق هو الشخص الوحيد الذي يفط- يفصل بين الظاهر والباطن ومع ذلك لابد أن يظهر في لحن القول لازم يلاقي تعرف أنه- مطب يقع فيه ما نعم يقدرش يمشي على طول الخط إنك قد تخدع كل الناس بعض الوقت أو بعض الناس كل الوقت لكنك- لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت يعني فكرة ان حد يقول لحضرتك في تصرفاته ال- ال- ال- ال- السيئة جدا يقول لك ربنا يعلم باللي في قلبي ده ربنا رب قلوب لا لا لا طبعا أنا عايز أقول عايز أستثني الحمق نعم في واحد أحمق واخد بالك إزاي يعني إيه يعني بينطق بأشياء بس ترجمة ترجمة خاطئة لما في باطنه دي بتبان نعم يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن فسبح بحمد ربك واستغفره يقول ر- رب اغفر لي زي ما نعم.
عائشة كانت تقول واحد من إياهم حب يتأول القرآن كده اجتهادا من عنده واخد بالك فقرأ وهو بيقرأ في القرآن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه آه.
فكل ما بي- بيمر بآية مثلا يوم يدعي دعوة بتاع الكلام ده قال اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه واخد بالك ازاي؟ ف- واحد زي مثلا ده ده ده تقول في ايه؟ مثلا ده باطنه ده احمق نعم.
انا اقدر اقول عليه احمق نعم.
او كما يقول ابن الجوزي مثلا في اخبار الحمق والمغفلين عن جار واحد بيحكي عن جار له ان هو كان بيحب يتلو القران بالليل وحاجات زي كده فلقاه بيبكي ببكاء عالي جدا جدا فقعد يسمع ده بي- بيقرا ايه يعني ايات النار وايات العذاب لا بي- بي- بيقرا يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في بعد عمال يدب برجليه في الارض وعيط وبتاع الكلام ده قال فعلمت انه احمق نعم واخد بالك ازاي؟ ليه ده حكم شرعي ان المؤمن انسان يبكي في الجنه والنار والكلام ده عينين القصص تدركان.
والعقاب، نعم.
يعني المواقف نفسها باستثناء الاحمق اللي ممكن يعبر تعبيرا خاطئا عما في باطنه الظاهر لا ينفصل عن الباطن نعم وفي يعني مجموعه من الناس طلعوا في يوم من الايام وكل ما ت- تامره بالهدي الظاهر اللحيه والقميص والبتاع والكلام ده وان يبدو عليك سمت المسلم يقول لك ده من القشور وليس من اللباب المهم القلب مش مهم الشكل نعم انا عايز اقول للناس دول ببساطه شديده من غير ما ندخل ونتعمق في الموضوع ونقلبه الموضوع علمي هل هناك لب يحيا بلا قشر الموزه دي صباع الموز قشره وسيبه هيبوظ ايه اللي هيحصل لل- للباب هتسود هيسود وبوز ما تعرفش تاكله نعم اذا بقاء حياته بالقشر نعم أي ثمرة من الثمار قشرها وسيبها تفسد على طول يعني البرتقانة مثلا دي أنت ممكن تسيبها بالأسبوع قشرها وسيبها مفيش شوية تاخد يومين نعم هتجف مثلاً، ثم هتجف.
تفسد.
نعم إذا ليس هناك لب يحيا بلا قشر ولا يستطيع رجل أن يدعي الفصل بين الظاهر والباطن إلا إذا كان مش فاهم القضية أصلا نعم واخد بالك فعلشان كده لما بنقول ده قشر هم بيسموه قشر على اللحية على اللحية نعم هو ده اللي بيحميه ويحفظه وأنا كنت سمعت بعض شيوخي زمان آه، كان يقول يا ابني أنت مش أنت لما واحد يقول لك رب دقنك هي اللي بتربيك مش أنت اللي بتربيها ليه هذا حمى هذا الجوهر كله نعم انت نفسك لو يعني ح- بت- عايز- تختلف معاصي ولا انا ولا ف- ت- تبص لحيتك تحط ايدك عليها بس تنظر الى وجهك في المراه ممكن تستحي انا في كثير جدا من الناس اللي بيتصلوا بيا على مدار الاعوام الكثيره عندهم اكتئاب نفسي حاد ليه يقول لك انا بقترف بعض الذنوب اللي مش قادر اتركها وانا راجل ملتحي فالناس بتقدمني للامامه نعم وبيقولوا علي ان انا راجل فاضل و- والى اخره والكلام ده ولا يعلمون ما الذي افعله انا في الخفاء نعم فانا اتمزق من داخلي بسبب هذه آه، اللحية بس- بسبب هذه اللحيه تاخد بالك فهذا القشر يحمي القلب حتى لأن لو لو في عمي فضيلة الشيخ حتى بيشوف ملتحي بيتصرف تصرف يقول له يا أخي يا أخي عيب على دقنك انا بالظبط كده آه، نعم.
ب- بالظبط كده نعم انما ينظر الى ظاهره فانا عايز اقول التناغم ما بين الظاهر والباطن هذه مساله في غايه الاهميه ولا يستطيع احد ان يفصل بينها الذي تربى على السنه ب- حقيقه لا يستطيع أن يترك التبسم ولا يستطيع أن, أن, أن يد- ي- أن لا يمد جسور الدفء بينه وبين الناس نعم أنا أعرف واحد كان صاحب منصب كبير وبعدين أول ما التزم هو بيحكي لي ذهب إلى بعض الشيوخ وهو أكبر من هذا الشيخ سنا بعشر سنوات بقول أنا التزمت عشان عمل معايا حاجة واحدة بس حبيت الدين وحبيت الشيوخ بحاجة واحدة بس لما قال الدرس بتاعه وواحد عرفني بيه وقال له انه فلان فلان فلاني آه، وظيفته كذا وكذا فبقول قام واخدني تحت باطه حط آه، يعني إيه آه، كت- ايده على كتفي نعم بقول ال ال ال ال هذه الحادثه هي اللي دخلتني في الالتزام
يعني تصرف
مع انه استقر غير به الشيخ الإنسان.
ما يخطرش على باله إن ان ممكن ممكن, يحصل ممكن له دي كده.
تعمل كده ان دي ممكن تخلي الانسان يلتزم طب ده هيدعوني يا فضيلة الشيخ أقول لحضرتك إنه يعني وبضدها تتميز الأشياء هذا الموقف أخرج إنسان إلى حالة من حالات الالتزام رغم إنه ما كانش في وعي الشيخ إنه ممكن يعمل ده هناك يمكن بعض الناس بتخرج من الالتزام بسبب عبوس شيخ أو تصرف يشعر فيه بشيء من الغلظة والشيء بيبقى مستقر في ذهنه إن هبته لن تتأتى إلا إذا كان عابسا
هو بكل أسف أنا زي ما قلت لك آه، إن في بعض الناس بيأخذ يأخذ موا- موقفا جزئيا لعالم نفع مع العالم ده أو كانت الظروف والجو يناسب هذا نعم فيحاول ينقله للجو بتاعه ما ينفعش نعم ما هو لابد ال- العلم له سياسة ليس العلم هو الدليل الصحيح فقط العلم له طبعا سياسة طبعا طبعا وسياسة العلم أعوص من إتقانه أنا ممكن أبقى عالم في ظرف سنتين لكن ما أعرفش أبقى أسوس الناس بعلمي في خلال عشرات السنين نعم فالعلم له سياسة سياسة العلم أعوص من إتقان العلم ذاته نعم.
يعني مثلا واحد بيقرأ عن الأعمش وطريقة الأعمش الغليظة في التعامل مع الطلبة ويلاقي الطلبة بيتهافتوا عليه يقول لك أما أقلد الأعمش طب هو أنت زي الأعمش وهل الطلبة بتوعك زي تلامذة الأعمش نعم لا ال- الجو الجو مختلف نعم خل- الأعمش كان بيربي كلب للطلب تخيل بقى مين مين تلامذة الأعمش بيربي كلب كلب أمر ربي لهم كلب كما روى الخطيب البغدادي في في شرف أصحاب الحديث ربى لهم كلبا ليه كان أصحاب الحديث الأعمش كان كفيفا و- وكان ح- كان حافظا متقنا فكانوا بيتهافتوا عليه لإتقانه وحفظه.
وحفظه نعم تلامذة الأعمش مين؟ شعبة سفيان الثوري وكيع بن الجراح أبو داود الحفري يعني عالم فطاحل.
تؤال الواحد منهم يعني يوزن بلد نعم تخيل بقى لما أول ما الأعمش يسمع دبيب الرجول جاية ناحية البيت يطلع عليهم الكلب تخيل بقى لما سفيان الثوري يجري قدام كلب وشعبة يجري قدام الكلب والتعد والكلام ده واخد بالك فالرواية بتقول اللي الخطيب رواها بتقول ان آه، آه، كل ما ي- يرسلوا طليعة يشوفوا الكلب هيطلع لهم ولا لا ففي يوم من الايام فضلوا ماشيين ماشيين ماشيين الكلب ما طلعش دقوا على الباب الكلب ما طلعش فتح لهم الاعمش وبكى قالوا له ما يبكيك يا ابا محمد قال قد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر اللي هو الكلب يعني تاخد بالك ازاي فممكن بعض الناس يتصور ان هو لو ربى كلب وطلعه على الطلبه هيعمل زي ما الأعمش الاعمش كان عمل مع بيعمل تلاميذه.
فيحاول يطبق هذا الكلام لا لا الجو جوك ولا انت الاعمش ولا تلامذتكم تلامذه الاعمش عشان ممكن اتحمل مثل هذا وانا يعني آه، معلش يعني برضو عايز ابسط يعني هذا المعنى قليلا بحيث ان انا ابين عذر بعض الشيوخ اللي عندهم شده لماذا يشتدون عشان برضو ايه مش عايزين نظلم لان في شيوخ نعم.
فاضل عندهم عبوس وعندهم شده والكلام دوت فلا بد الفاضل اذا فعل فعلا يناس ينافي الفضل ان نخرج فعله على شيء يوافق الفضل
طيب نعم.
بهذه الجملة هنتوقف لنكمل حديثنا في لقاء مقبل بمشيئة الله مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
ألستم خير من ركب المطايا وأندى أندى أندى العالمين بطون راحي لكم شم الجبال من الرواسي وأعظم أعظم, أعظم سيل معتلج البطاح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح رأى الناس البصيرة فاستقاموا وبينت المراد من الصحاح إذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراح